ناخد عمل تاني من أعمال الإيمان لو تفتكروا خدنا قبل كده كلمة واحدة ركزنا عليها بالإيمان قدم خدناها تحت عنوان تقدمة الإيمان ده عمل عمل تاني نسمع عنه في عبرانين 11 احنا كنا وقفنا عند عدد وإن مات يتكلم بعد عدد خمسة بيقول إيه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله شخصية مغمورة شوية شخصية أخنوخ كتبش عنه غير سطر واحد في سفر التكوين يقول صار مع الله فلم يوجد لأن الله نقله لغز مشي مع ربنا أم ربنا استخسره في الدنيا خده خده هو لسه ما ماتش يا ترى راح فين محدش عارف إنما يعني ربنا ضمه كده لنفسه وانتقل كلمة انتقل دي لغز يعني راح فين لكن لم يوجد لأن الله نقله طب إيه يعني اللي في أخنوخ زيادة عن بقية الناس هنا هيقول معلمنا بولس يقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه بدل شهد له أنه قد أرضى الله يبقى لازم آمن ولازم إيمانه كان قوي فبهذا الإيمان القوي أرضى الله فلأن ربنا راضي عنه أم خده خده عنده قال له كفاية العيشة في الدنيا بدون حتى أن يرى الموت لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه يعني إيه ما هو أصله مش ممكن تيجي ربنا تطلب أو تصلي ما كانش عندك إيمان إن ربنا موجود وبيسمع وهيرد لو أنت ما عندكش إيمان ربنا موجود هتيجي ربنا ليه لو أنت ما عندكش إيمان إن ربنا بيسمع طب أنت هتصلي ليه لو ما عندكش إيمان إن ربنا بيستجيب طب أنت هتطلب ليه فشوفوا مجرد الصلاة دليل على الإيمان لأن الذي يأتي إلى الله يجي ربنا يعني يتكلم مع ربنا يصلي يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه دي مقدمة احنا هندخل على الحتة اللي جاية بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى ما هو التعريف الإيه الإيمان ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لم ترى بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر مش هناخد أكتر من دي الذي حسب الإيمان تعبير الإيمان عند نوح كان في كلمة إيه خاف خاف ربنا قال لنوح نوح أنا خلاص غضبت على الدنيا وهجيب طوفان وكفاية كان ممكن زي كل البشر اللي بيجيله ما يصدقش يقول له يا رب يعني ايه طوفان ما هو المطر لو نزل البحر هيشربه ما انت لو نزلت مطر الدنيا مئة سنة حتى الدنيا مش هتغرق مطر كان ممكن ما يصدقش انما نوح خاف يعني صدق وخاف من النهاية دي قال له العمل ايه يا رب قال له تعمل مركب قال له اعملها فين قال له مطرح ما انت واقف طب انا عايش على جبل البحر بعيد مراكب بتتعمل على البحر لاني مش هعرف بعد ما اعمل المركب اشيله وانزل بيه البحر قال له تعملها مطرح ما انت واقف هي المية هتشيلها من مكان ما انت واقف كلام مش معقول لو لم يخف نوح ما كانش عمل حاجة نوح استمر يعمل مركب حوالي مئة سنة لأنه طلعت ثلاث أدوار وحاجة موصوفة بدقة في سفر التكوين بمقاييس لغاية النهاردة العلم بيقول دي مقاييس مراكب مظبوطة تعمل مركب ثلاث أدوار بالخشب طب إزاي بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف نوح راح بالتالي يقول للناس يا جماعة ربنا غضب على الدنيا هيجي طوفان ما خافوش ضحكوا عليه ضحكوا عليه ادي الفرق ما الرسالة اللي وصلت نوح وصلت لجيله بس جيله ما صدقش فهلك لأنه ما خافش إذا الخوف تعبير إيمان الخوف المقدس تعبير إيمان عمل إيماني لما الواحد يقول لك بيخاف ربنا بيخاف ربنا يعني عنده إيمان وإيمان قوي احنا مشكلتنا بصراحة ان احنا ما بنخافش ربنا كفاية لأن إيماننا ضعيف ربنا كلمنا ان في جهنم كم واحد مصدق كلنا مصدقين بس ايه صراحة كده مش خايفين مش خايفين ليه اصل مش مصدقين قوي مش مصدقين كفاية مش مؤمنين كفاية باللي قاله المسيح لو أمنا كفاية هنترعب من اللي قاله ربنا هنخاف هناخد الحكاية دي هنجاهد بإيدينا وأسناننا هنسهر ده جهنم إنما لأن إيماننا ضعيف خوفنا ضعيف الخوف المقدس في خوف وحش هنتكلم عنه بس في خوف مقدس إنك تصدق كلام ربنا وتثق فيه فتخاف خوف بناء زي بتاع نوح خاف فبنى فلكا كل ما كان نوح يكسل يفتكر اللي قاله ربنا يقوم يخاف يقوم يقوم يشتغل كل ما الناس تتريق عليه يجي يتراجع يقوم يخاف يفتكر اللي قاله ربنا وحصل اللي قاله ربنا والعالم كله اللي ضحك على نوح وظن ان هو مجنون طلع ان العالم معهوش حق ويعتقد في العلم دلوقتي انه الارض هبطت مش بس المطر نزل ومن هنا تحقق اللي كان بيقوله ربنا وما كانش حد فاهمه لأن الأرض رجعت كلها متغطية بالمية زي قبل الخلق بسبب مش بس سقوط الأمطار إنما هبطت كل الأراضي فالبحر كمان زحف فبقى من فوق وتحت مية والدنيا غرقت إنما ما كانتش الناس واخداها بالعقل فعمالة تتفلسف وتقول وهو يعني ربنا هيغطي الأرض إزاي بالمية مهما المطر نزل هيدلق في البحر وخلاص لكن دلوقتي طلع لا في طوفان وفي ربنا قال البحر هيغطي يبقى هيغطي تحت عنوان خوف الإيمان في مواقف كتير قوي في الكتاب هنذكر بعضها ونشوف الواحد في حياته بقى يدخل الحتة دي ازاي وموقف تاني مشهور ليوسف الصديق يوسف العفيف عارفين قصة يوسف يوسف ده شاب مظلوم الدنيا ظلمته اخواته حسدوه وباعوه ويعني اتباعوا وبعدين قبل ما يلحقوا يطلعوه كان راح على مصر ترحل وبقى عبد وقعد في بيت فوتيفار وراجل مؤدب وزي الفل تجيله مصيبة يعني من حيث لا يتوقع اللي حصل بقى انه لما مرات فوتيفار مرات الرئيس الداخلية ده عرضت عليه الخطيه كان سهل جدا يغلط بالمنطق البشري ده شاب صغير في بلاد في غربة أهله مش معاه ربنا مش معاه ده ما هو ظاهر ليه ربنا ده عند أبويا يعقوب في الصحر إيه اللي هيجيبه في مصر بلاد كلها فراعنة وأوثان بعدين كان ممكن يقول حجة ويقول إيه أنا أصلي صعبان عليا من ربنا وأنا كنت عملت إيه عشان يبهدلني البهدلة دي ودي بتبقى حجة عشان الشاب يقع وبعدين الأكتر من كده مش هو اللي بيدور على الخطية دي الخطية اللي بتجري وراه وبعدين الأصعب والأصعب ده ست الهانم هي اللي بتطلب يعني يعني لو ما غلطتش هتتحاسب لو غلطت تكافأ شغلانة صعبة لو غلطت تكافأ ولو رفضت الخطية هتجازى وبعدين يقول الكتاب ما هو أصعب إنها فضلت تزن عليه أيام كتيرة يعني ده مش موقف لا ده كل يوم الزن ده لغاية ما استفردت بيه في يوم إيه اللي حمى يوسف إنه يسقط في الزنا كلمة خوف قالها إزاي بقى قالها في الآية المشهورة لما قال حاشا لي حاشا لي خايف أن أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر العظيم انا خايف اغلط في حق ربنا تلاقي الست ضحكت قالت له الله مين انهي اله اللي انت خايف منه ده انهي اله احنا كلنا في مصر الهه انهي اله اللي انت خايف منه قال لا لا انا عارف انا بقول ايه هنا في قاعده بقى مهمه ان الخوف الصح يطرد الخوف الغلط هي غالبا هددته في وقت وقالت له بص لو ما عملتش العملة دي أنا هتبلى عليك هسجنك ورا الشمس مش هيبان لك صاحب انت عبراني ومحدش هيشفع فيك وانا جوزي وزير الداخلية وراجل صعيدي لو عرف هيضيعك رعب فأصبح بين خوفين يا عيني خوف ربنا خوف من تعليم ربنا من عقاب ربنا وخوف من الست دي واللي اللي ممكن تعمله فيه هذا الخوف مين أنهي خوف غلب خوف ربنا هو كان عارف كويس انها هتكلفه كتير الغلطة دي لكن خوف ربنا جواه غلب خوف فرعون وخوف السجن وخوف الموت كان معرض لسجن ويمكن كان معرض لموت مرعب طبعا اتكلمت خوف يطرد خوف ده المبدأ الروحي لو خفت ربنا صح هتطرد خوف الناس لو خفت ربنا صح هتطرد خوف الزمن لو خفت ربنا صح هتطرد الخوف من الشياطين إنما المشكلة إنك مش خايف ربنا كفاية فواقع في إيه؟ خوف الناس خوف الأيام خوف الزمن خوف الشياطين لأنك ما عندكش خوف مقدس على نفس المثل نفتكر أبو وأم موسى في نفس الإصحاح هنا في عبرانيين 11 يقول إيه لما ابتدى يحكي حكاية موسى عدد 23 يقول بالإيمان موسى لما موسى بعدما ولد أخفاه أبواه ثلاثة أشهر دي وقتها جريمة ممكن يعدموا بسببها لأن في قرار إعدام أي طفل ذكر عبراني واللي يخبيه يعدم إنما حصل دلوقتي خوف مقدس وخوف الدنيا لما ولد موسى أخفاه أبواه ثلاثة أشهر لأنه ما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أنه خوفه أمر الملك في خوف من الملك في أمر بالإعدام مش مهم أمر ربنا أقوى خوف ربنا أهم مش ممكن أموت طفل ربنا سمح بولادته خوف ربنا أهم من خوف الدنيا عارفين دي بتفكرني دايما باللي بيبقوا عاوزين يسقطوا ما بتقول لك طفل ما جه غلط جه غلط طب ده هنا جه غلط قوي موسى لأنه في أمر بإعدامه وإعدام اللي يتصدر له هو طفل لا ده كلام الدنيا كلام ربنا لا طفل في حياة نحافظ عليها خوف ربنا يقول كده مهما كلفنا إنما هو بقى فرعون ده يشوف له صرف لم يخشى أمر الملك إيه اللي اداهم الشجاعة ودول ناس بسطة غلابة غلابة جدا أبو وأم موسى دول ناس عبيد في مصر إنما عندهم شجاعة وحافظوا على ابنهم لأن خوف ربنا طرد خوف الدنيا فخدوا على عاتقهم التحدي وهم ناس بسطة مثل كمان قالوا ربنا يسوع له المجد لو فتحت متى عشرة قال بشكل واضح الحتة دي قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر لأنه عارف إن إحنا هنخاف أكتر حاجة تخوف لما إيه يقولوا لك هنموتك أكتر كلمة ترعب الناس قال لا ما تخافوش منها دي ده دي سهلة أوي دي سهلة لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر أريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم شوف ربنا قال لا تخافوا وبعدين قال إيه أريكم ممن تخافوا خلي بالكم نفس الآية اللي بتقول ما تخافوش قالت إيه خافوا بس ما تخافوش من الدنيا الدنيا كبرها إيه يموتونا إيه يعني ما كده كده هنموت إنما ما بعد الموت خايف أنت مما بعد الموت ولا الخوف المقدس ولا خايف بس من الموت تبقى لسه ما فهمتش الحكاية صح يبقى لسه ما دخلكش الإيمان لو كل خوفك من الموت يبقى أنت لم تؤمن كما يجب لو خايف مما بعد الموت يبقى أنت دخلت على الإيمان صح ده بقى شعار الشهداء لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد عيال صغيرة مش هقول رجالة كبار كانوا بيدخلوا على الاستشهاد شعارهم كده أريكم ممن تخاف خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم من هذا خافوا ربنا قال خافوا خافوا مني خافوا ان انت تتحرموا من الابدية تروحوا جهنم دي الحاجة اللي تخوف لما تخايف من حد مطلع لك مسدس هو لو ربنا مش سامح انك تموت مش هتموت ولو سامح يبقى كده كده خلصانة الحكاية بس انت حياتك مش هتخلص لسه الحياة مش هتخلص الموت ده موت الجسد بس روحك مش هتموت شوف بقى وراها ايه بعد كده إذا هناك خوف مقدس يطرد الخوف البشري الطبيعي الخوف من العذاب الخوف من الموت قصة الثلاث فتية اتقال فيها كلام جميل قوي ثلاث فتية انتوا فاكرين القصة في دانيال ثلاثة لما الملك يعني أمر إن الناس كلها تسجد وتعبده وبعدين الجماعة دول قالوا له لا احنا ما بنعبدش حد غير ربنا ما نسجدش حد غير ربنا فيعني اعتبروا نوع من التحدي والقرار قرار إعدام حتى لو وزراء كانوا وزراء يعتبر لازم يسري عليهم القرار فجابهم الأول يساومهم يعني خسارة يا أولاد أنت هتضيعوا عمركم إيه يعني ما تسجدوا زي ما الناس بتسجد ففي دانيال ثلاثة يقول إيه يقول لهم إن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة من هو الإله الذي ينقذكم من يدي ما كانوا في الوقت ده معتبرين الملوك آلهة فقالوا له إيه أجاب شدرخ وميشخ وعبدناغ وقال للملك دول أسمائهم البابلية يا نبوخذ نصر قالوا له كده عين عينك يعني أنت يا جدع أنت يعني تفكر نفسك ربنا لا يلزمنا شوفوا الشجاعة لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر بصراحة كده ما عندناش وقت نجاوبك حتى انت مش ما, ما تفصلش احنا الإجابة نهائية ما عندناش فصل في الحاجات دي لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من آتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإلا يعني ولو لم يفعل خلي بالكم من وإلا دي معناها بص إن كان على ربنا يقدر تمام ينجينا لكن على فكرة حتى لو ما نجناش ما عندناش مشكلة يعني ما كانوش متأكدين ربنا هينجيهم ولا لا هم داخلين يموتوا إنما عندهم كل الإيمان أن ربنا قادر ينجي بس مش عارفين يا ترى هينجي ولا لا فقالوا له وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته كده كده مش هنعبدك احنا بنخاف ربنا خافش منك ولا من النار بتاعتك ديتها ايه ساعة حريق وبعد هنخلص والسلام انما هنقف قدام ربنا بعد كده فيقول امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبد ناخو وأجاب وأمر أن يحمل أتون سبعة أضعاف عشان يخاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى رعب بقى سبع أضعاف وأمر جبابرة القوة في جيشه أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد الناغ والقوم في أتون النار المتقد ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم وألقوا في وسط أتون النار المتقدة ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والآتون قد حمي جدا قاتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبد الناغ اللي قربوا بس يرموهم من النار اتحرقوا ماتوا من كتر ما النار دي مزعجة وبعدين يحصل ايه حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا وأجاب وقال للمشيرين ألم نلقي ثلاثة رجال منفقين في وسط النار أجاب وقالوا للملك صحيح يا الملك أجاب وقال ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة شوفوا بقى الخوف المقدس دول خافوا ربنا لا خافوا من نار ولا خافوا من ملك وشايفين النار بتتحمى وما تهزوش خوف ربنا يطفي الخوف بتاع الدنيا يغلي الإيمان يعبر عنه بخوف خوف بس من ربنا مش من من الدنيا فعبرانيين 11 في آخره يقول لنا عن الناس دول بالجملة يقول لنا آخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة أصل ممكن واحد يقول معنى كده إن كل واحد عنده الشجاعة دي هيطلع من أي أزمة؟ لا في ناس كان ربنا بيخيرهم في حبة يعني نوفر عليك العذاب ولا تتعذب شوية وتخف تاني قديسين كتير قوي في تاريخ الكنيسة يوصلوا لدرجة يقولوا له يا رب هنقعد بقى كل مرة نتعذب ونخف هنيجي السما بقى يعني ماري جرجس بيقولوا سبع سنين اتعذب مات فيها كم مرة وصحي إنما في آخر مرة لما المسيح جاله قال له كفاية بقى يا رب عذبوا ولم يقبلوا النجاة ليه؟ لا خلاص ما بقاش بيخاف من العذاب ولا بالموت ما هو شافه كتير إنما بقى يطلب الأبدية من شوقه يا رب أنا بخافك أنت بس وبحبك أنت بس خلاص بقى كفاية كفاية اللفة دي عاوزين نيجي عندك بقى فيقول آخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة طب ده العذاب ده شيء مرعب ده التعذيب لوحده ده حاجة يعني تخوف لا ما عادش يخوف ما بيخوفش ولاد ربنا ليه في خوف تاني مقدس يجعلهم يغلبوا الخوف في قصة في سفر الملوك 21 ملوك الأول 21 قصة شخص شرير مرة واحدة بس اتعدل وخاف ربنا قام ربنا حسبها له مرة الراجل الشرير ده هو أخاب أخاب ده إنسان أنتوا عارفين من يومه إنسان بطال ارتبط بإيزابل علمته الخطية ونشرت على إيده الفساد والوثنية والغلطة المشهورة بتاعته بتاعت نابوت اليزرعيلي كان في حتة أرض جنب القصر بتاعه طمع فيها حب يطلبها بفلوس نابوت الراجل قال له دي أرض أبائي أنا ما ببيعش فروح يا عيني عيط زي العيال كده فمراته بقى طبعا يعني جدعة فلقيته قالت له ده منظر مالك ده ايه المشكلة قال لها نابوت مش راضي يبيع الأرض قالت له يبيع ليه وليه يبيع أنا هتصرف جابت اتنين اتبلوا على الراجل انه شتم ربنا اعدموه منتهى الجبروت والشدة والقوة مفترية إنسانة رمز للشر إيزابيل دي جت في العهد الجديد رمز للشر في سفر الرؤيا لأنها هي اللي علمت اليهود الوثنية يحصل إيه بقى؟ لما مات نابوت موتة وحشة إيليا طبعا ربنا قال له انزل قابل الراجل ده وقول له بقى ربنا سكت لك كتير شوفوا يحصل ايه كان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه وكلمه قائلا هكذا قال الرب هل قتلت وورثت أيضا تفكر ربنا مش واخد باله تقتلت وورثت كمان ثم كلمه قائلا هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا قال له في نفس المكان اللي شفت فيه منظر نابوت دمه طالع كده انت كمان هيحصل لك كده فقال اخاب لإيليا هل وجدتني يا عدوي اصل ايليا كان ايه يعيش في الصحراء واخاب مش طايله لانه ايليا مرعب فقال له انت لقيتني يا عدوي ده اخاب بيقول لإيليا فقال قد وجدتك لأنك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب ها أنا ذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ابتدى يقول له هيحصل فيك ايه وتكلم الرب ايضا عن ايزابل ان الكلاب تاكل ايزابل عند مدرسه يزرعيل شوفوا اللي يحصل بقى ولما سمع اخاب هذا الكلام عدد 27 شق ثيابه معناها ايه صدق امن امن صدق هو كان ممكن يقول له اعمل اللي انت عاوزه أنا الملك أنت حتة نبي ما محتاجش جلابية على بعضها إنما اترعب خاف من كلمة ربنا شق ثيابه أخاب يعني قال يا مصيبتي يعني هو حس بالمصيبة اللي هو فيها وجعل مسحا على جسده كانت دي طريقتهم في التوبة يلبسوا خيش كده كرمز للتذلل والانهيار وصام واضطجع بالمسوح ومشى بسكوت بقى مسهم كده عيني وباصص في الأرض حزين على عملته شوف ربنا بقى يفرق معاه قوي الموقف ده فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا هل رأيت كيف اتضع أخاب يا سلام يا رب ده انت طيب قوي ده يستاهل يموتوه 100 مرة ده مفتري مجرد بس آمن وخاف واتكسر قدام ربنا وحس بذنبه بعد الكلمتين الناشفين بتوع إيليا هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته ابنه أوحش منه اطمنه عشان ما تقولوش خد راح بذنب أبوه لا تاني وحش إنما ربنا أجل العقاب لما لقى أنه إيليا خا- خاب خاف خاف ليه لأنه صدق كان ممكن ما يصدقش كان ممكن ما يصدقش أنه هو صدق إيزابل ما صدقتش على فكرة الكلمتين اللي قالوا فيها إيزابل فضلت تجري ورا إيليا عاوزة تموته مع إن إيليا قال لها ربنا حكم إن أنت هتموتي في نفس المكان والكلاب هتلحس دمك بس هي ما صدقتش وحصل طبعا في إيزابل اللي اتقال إنما أخاب اتأجل حكم الإعدام بتاعه لعله يكمل توبته بس ما كملهاش رجع تاني وحش لكن شوفوا موقف واحد الواحد يكش من ربنا وياخد كلامه كده بجد ويتصرف التصرف المناسب ربنا يأجل قراره يغير القرار كله لمجرد انه آمن وخاف على نفس المعنى تلاقوا آية في أشعية تقول إيه أشعية 66 شوفوا ربنا بيبص على مين إيه أكتر واحد يشد ربنا ويعجب ربنا يقول في أشعياء 66 إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه في واحد يسمع كلمة ربنا يرتعد كم واحد فينا بيحس بكده لما يسمع كلمة ربنا بيصدقها وتدخل تهزه هز من جواه في منظر ما انساهوش مرة كنت بصلي قداس في كنيسة كده في الغردقة في الفجر وطلع شماس يقرأ إنجيل القداس وما كانش الكنيسة كلها خمس ست نفار الشماس وهو بي... الإنجيل كان إنجيل الويلات لو أنتم عارفينه ويل لكم أيها الكتبة والفريسين الشماس ابتدى يبكي بحرقة وهو بيقرأ الفصل ده رعب وهو بيقرأ يا عم أنت لا كتبة ولا فريسيين أبدا هو خد الكلام على نفسه فبقى يبكي بحرقة مش قادر يكمل الآية واحنا مستنيين يخلص الإنجيل لكن شوفوا إلى هذا أنظر إلى المرتعد من كلامي تهز العالم زي الناس دول ما أنا مرائي زيهم ما أنا كمان قبور مبيضة من الخارج وداخلها عظام نجاسة وأموات هو حس بالإحساس ده إلى هذا ينظر ربنا يحب اللي يخاف منه يحبه لأن يحس إنه مقدر كلامه يرتعد من كلامه كم واحد كلمة ربنا بتهزه هز تخليه يتغير تخليه يفوق لنفسه إنما إذا كنا بناخد الكلام كده يبقى م- ما احناش مساكين ولا مرتعدين ولا عندنا الخوف المقدس بتاع خوف الإيمان إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه طب لو الواحد ما خافش فأرمية واحد ربنا دعا أرمية وقال له تعالى أرمية بعتك لشعب عنيد فأرمية قال له يا رب أنا صغير أنت مش واخد بالك أنا شاب صغير ما جبتش 20 سنة كلهم رؤساء كهنة دقون بيضة وشغلانة أنا اللي هقول لهم الصح والغلط قال له اسمع الكلام تعال أنا هبعتك ما تخافش قال له لا أنا خايف طبعا أنا ولد قال له لا تقل أني ولد أنا معاك فضل أرمية الفاصل ويقول له أنا خايف أنا خايف فقال له كلمة إيه قال له بص بقى أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به لا ترتاع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم بص بقى لو هتستسلم للخوف بتاعك هوريك الرعب بعينه خليك راجل يبقى الوصية إيه ما تخافش لحسن لو خفت هسيبك تخاف هتشوف بقى الخوف بمعنى إيه لازم نقاوم خوف الناس بخوف ربنا لأنك لو مشيت في خوف الناس تعيش في رعب إنما لو قاومت خوف الناس وخوف الدنيا وخوف الموت تعيش في سلام تس- تنتصر على الخوف بخوف بس خوف مقدس خوف حلو معنى كده إن في خوف من العالم خوف العالم له حاجات تانية يقول عنه الكتاب إنه لا مش معلش هي خوف العالم مش خوف الإيمان خوف العالم أولا له عذاب يعني اللي خايف متعذب وظننا كلنا مجربين دي القلق والخوف بيعذب يوحنا الحبيب قال في رسالته الأولى الخوف له عذاب وهو بيقول لنا ما تخافوش لأن ربنا بيحبكم وانتوا بتحبوه محبة ربنا تطرد الخوف الخوف بتاع الدنيا مش تطرد الخوف المقدس تطرد الخوف ال- بتاع الدنيا كل ما تقرب من ربنا تلاقي نفسك مش خايف لأن الخوف بتاع الدنيا له عذاب يعذب الواحد ثاني حاجة تميز خوف الدنيا إن خوف الع- العالم يجيب كآبة أشهر مثل إيليا فاكرينه لما خاف من إيزابل شوفوا إيليا الجبار ده اللي وقف قدام أخاب لما إيزابل بعتت له إنذار وتهديد خاف ما خافش خوف مقدس مع إن إيليا ده رجل الله مرة واحدة اتذكر إنه خاف خوف بتاع الدنيا لقينا إيليا الجبار ده يعني منظره مش تمام وقع في كآبة ويأس ويا رب خدني وقتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي إيه ده أنت إلي ده منظر إلي النبي الجبار الناري اللي هيقف مع المسيح في التجلي هو دي لحظة ضعف بقى خاف خوف الدنيا فاكتئب الخوف بتاع الدنيا كمان يوقع في خطايا كتير لو يوسف كان خاف كان وقع في الزنا لو ناس كتيرة خافت هتكذب أشهر سبب للكذب الخوف خوف من الناس خليك تكذب آه الخوف يخليك تغش الخوف يخليك ترائي تمثل الخوف يخليك تعمل حاجات وحشة كتير قوي خوف الدنيا يسقطك في خطايا لا حصر لها ده لو خوف الدنيا هتخاف من الموت هتخاف من الناس هتغرق أكبر مصيبة بقى إن الخوف يجعلك تنكر المسيح عندنا أشهر مثل بطرس خاف من جارية اللي وقف بعدها بشهرين قدام 3000 نفس بهوات محترمين مش خايف بالروح القدس يشهد للمسيح بعد قيامته إنما في ليلة قدام جارية خاف فلما خاف أنكر ولعن وحلف أنا معرفش المسيح شوفوا خوف الدنيا يعمل إيه يكئبك يخنقك يوقعك في خطايا كتير قوي قد تنتهي بإنكار للمسيح أما خوف الإيمان خوف الإيمان بقى عكس كده خوف الإيمان يعطي سلام لأن في واحد يقول ما الخوف يعذب أنا لو خفت ربنا هعيش في قلق لا أنت مش فاهم صدقني اللي عندهم خوف ربنا عايشين في سلام دائم كل ما خفت ربنا وعملت له حساب كل ما كان عندك سلام وأمان سر تعرفش ازاي يبقى خوف ومعاه سلام ده شغل ربنا بقى الفضائل الروحية لا تتعارض أبدا الخوف المقدس فضيلة والسلام فضيلة فكونك تخاف ربنا تلاقي نفسك مليان سلام مليان بهجة مليان فرح مليان أمان لأنك بتخاف ربنا ما تخافش من الدنيا الخوف المقدس يحرك التوبة زي قصة أخاب أخاب لما خاف مرة في حياته خوفه صح لبس البسوح وتذلل وربنا رفع العقاب احنا ليه توبتنا فترة وضعيفة احنا مش خايفين احنا مش حاسين بالرعب من الدينونة احنا معتبرين نفسنا كويسين احنا مستهترين بلحظة لقاء المسيح اللي جاي على السحاب مش حاسين ب- بعظمتها إنما اللحظة دي تخلي الواحد تائب دائما شافوا أنبر ثانيس قديس عظيم بيبكي وهو على فراش الموت قالوا له يا بونا حتى الآن تبكي إلى هذه اللحظة ستبكي قال لهم أنا قعدت حياتي كلها أبكي من أجل هذه اللحظة أفلا أبكي وقد أتت فاهمينها؟ أنا عايش طول عمري مستني اللحظة اللي هشوف فيها المسيح خايف خايف خوف مقدس لأني بحبه مش عاوز أخسره مش عاوز أفقده خايف من تقصيري وضعفي فعايش طول عمري مستني اللحظة دي لما تيجي كان منهار في العياط وهو بيموت وهو حياته كلها قداسة وتنقاوة إنما شوفوا مشاعر التوبة لغاية وهو بيطلع النفس عنده مشاعر توبة إيه اللي بيحرك التوبة الخوف المقدس الخوف المقدس أو خوف الإيمان يكسر الكبرياء كلنا عندنا حتة ذات كلنا فينا حتة كرامة وكبرياء كلنا عندنا ثقة بنفسنا زيادة حتى في الأمور الروحية عندنا بر ذات اللي عرف له آية بيفتخر على اللي ما عرفش اللي س- سمع وعظة بيقول أنا سمعت وعرفت اللي بيعمل خدمة منفوخة أكتر وأكتر وبيقول أنا بدي وبعمل شغلانة ايه اللي يكسر بقى الذات دي والكبرياء دي الا الخوف من ربنا اللي يخاف من ربنا خوف مقدس خوف ايمان ما يبصش لنفسه ابدا يقف دايما صغير قدام ربنا الى هذا انظر الى المسكين الى المنسحق الى المرتعد من كلامي يبقى خوف المقدس يجعل الانسان يتحرر من الكبرياء ومن الذات اللي جواه آخر بركة من بركات خوف الإيمان الخوف ينقي العبادة يعني إيه كلام يبكتنا كلنا وأنا أول واحد ممكن تقف قدام ربنا لو مش حاسس إنك واقف قدام ربنا هتعمل إيه هتسرح هتكروت هتتاوب هتبقى إيه متململ عمال تجيب رجل كده ورجل كده كل ده ليه ما انت مش حاسس انك قدام ربنا فمش خايف لان ضعيف الايمان لو ايمانك انك واقف قدام ربنا لا هتحس بتعب ولا هتروح منك فكرة في الصلاة وهتبقى مفنجل ومفتح المسيح قصادك وتكلمه فلا يمكن هتبقى عبادتك او صلاتك ضعيفة او فترة او فيها روتين اذا كان ايمانك بتكلم ربنا خايف منه قدامك ربنا له المجد هتلاقي نفسك دايما عبادتك حر دايما صلواتك نقية لأن خوف ربنا بيحركها لأن في إيمان بحضور ربنا أختم بقصة جميلة من قصص التاريخ تقول إيه قديس يوحنا الدرجي ده كان راهب من معلمي الرهبنة وكان بيقول الأديرة يبحث عن الفضائل عشان يسجلها لولاده للتاريخ راح لدير مغمور كده وقعد مع رئيس الدير كانوا ناس قديسين قوي في الدير ده فقال له ما تورينا يا ابونا كده ايه حاجة من الحاجات الحلوة اللي عندكم يقصد يعني ايه راهب من الرهبان اللي مليانين كده قداسة قال له هوريك حاجة مش موجودة قال له ايوه انا احب الحاجات دي قال له استنى يا ابونا فلان نادى على ابونا راجل عجوز بقاله 48 سنة راحت فجاء ابونا العجوز كان رئيس الدير قاعد مع ابونا يوحنا الدرجة كده وكانوا قاعدين على المايدة هينزل الأكل في الغروب فابونا العجوز عمل مطانية ووقف جنبه مستني أوامر رئيس الدير لقى رئيس الدير ركنه وابتدى يحكي مع ابونا يوحنا الدرجة وبعدين ايه جابوا الطبقين اللي هياكلوا فيهم قعدوا ياكلوا ويقول يوحنا الدرجي انا كنت باصص في الارض مكسوف مكسوف من الراجل الكبير اتساب على كده كتير ساعتين ساعتين وبعد ما خلصوا أكل وحكاوي رئيس الدير قاصد والراجل اللي واقف زي الألف جنبهم راجل عجوز 48 سنة راهب قال له أخطيت يا أبونا أنا كنت عاوز أقول لك بس روح لأبونا فلان يقول لك المزمور الفلاني هي كانت طريقتهم كده يعني إيه قول مزمور يرد عليك بمزمور كده عشان ما يضيعوش وقتهم في كلام تاني فيوحنا الدرجي قال أنا ما فوتش الفرصة طلعت جري وراه قلت له يا ابونا عندي سؤال عاوز اعرف فكرت في ايه الساعتين دول حسيت بايه وفكرت في ايه قال له يا ابني انا تعودت شوفوا بقى العظمه الا ارى الا المسيح في وجه معلمي فكنت واقفا كمن يقف امام المسيح كنت سعيد جدا وانا واقف قدام المسيح وفي حكايه اخرى يقول لك قلت ال 150 مزمور قدام المسيح في الساعتين دول قال له يا أبي معلش احتملني ما أصابكش نوع من التذمر الضجر الزعل انه اتنين اصغر منك سنا قال له ابدا يا ابني قال له والمائدة اللي عليها الاكل واحنا عمالين ناكل قال له رأيت المائدة مائدة الرب أنا متعود أقف قدام المذبح فاعتبرت نفسي قدام المذبح الساعتين فقضيت وقت جميل لغاية ما قال لي امضي بسلام ايه رأيكم على المستويات الحلوة دي بقى راجل اتعود يشوف المسيح في كل حتة وبيخاف منه عبادة نقية قلب نقي لأنه بيخاف ربنا فما يسمحش لنفسه فكرة واحدة قد كده وحشة ما يسمحش لنفسه في حاجة زي كده ربنا يدينا خوف مقدس مبني على إيمان مستقيم لإلهنا كل مجد وكرم الأب